السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم وأن يفرحنا وإياكم بكلامه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الإقبال عليه وأن يرزقني وإياكم حسن القبول منا أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم ويرزقني وإياكم شكر نعمته وأن يجعلنا وإياكم من الأوفياء الأتقياء الأنقياء جنة بربوة هذه السلسلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها القبول وأن يطلق في قلبي وعلى لساني ما يكون به نفعا لي ولكم في الدنيا والآخرة آه هذه السلسلة فكرتها وفكرة هذا الاسم هو مستل من قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير المثل ده ربنا سبحانه وتعالى ضربه لأهل الإيمان اللي بينفقوا في سبيل الله يبتغون مرضات الله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى شبه هذا الإنفاق وهذا العمل المبارك زي بالظبط جنة يعني بستان بربوة بمكان مرتفع والمكان المرتفع اللي بيكون على أرض مرتفعة أو جبال هذا النبات اللي بينبت في هذه الأرض بيكون أحسن النباتات وأجملها وأعمقها ثمرة وبتكون بتتعرض للشمس عند الشروق وعند الغروب وعند الظهر ففي اتزان عالي جدا بتكون بعيدة عن الأتربة بتكون قريبة جدا من ماء السماء فإن أصابها مطر شديد وابل هذه الجنة ستنبت ضعفي ما تنبت ولو ما حصلش مطر شديد مجرد رذاذ فطل حاجة بسيطة خالص برضه هتنبت وهيبان أثرها وهيبان نفعها والثمر فيها هيكون مختلف تماما رمضان هو جنة بربوة احنا في الزمن الجميل اللي ربنا بلغنا واياكم اياه كاننا في مكان مرتفع بنتعرض لوابل من ايات الله سبحانه وتعالى وابل من الجمال والجلال من كلام ذي الجمال وذي الجلال سبحانه وتعالى عرضت نفسك للقران كتير استماعا وتلاوه وتدبرا وتدارسا وتفكرا فده وابل تاكد أنك هتخرج مختلف تماما حتى لو عرضت نفسك لشيء بسيط من القرآن فطل إن شاء الله سترزق هذه السلسلة هنتكلم فيها عن معنى عامر بن عبد الله كان بيطبقه بيقول أنا قرأت ثلاث آيات من كتاب الله كتاب الله عز وجل اكتفيت بهن عن جميع الخلائق وفي رواية لي بيقول استعنت بهن على ما أنا فيه ايه هي بقى الثلاث ايات دي يقول فاستعنت بقوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله الله اكبر يقول فقلت ان اراد ان يضرني لم يقدر احد ان ينفعني وان اعطاني لم يقدر احد ان يمنعني واستعنت بقوله فاذكروني اذكركم يا سلام على الجمال فاشتغلت بذكره عن ذكر من سواه واستعنت بقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فوالله ما اهتممت برزقي منذ قرأتها فاسترحت فاسترحت هو ده اللي احنا عاوزين نخرج بيه من السلسلة ديت سلسلة جنة بربوة يكون المنتج منها اطمأنت قلوبنا واسترحنا عاوزين نخرج منها فرحانين زي بالظبط كده ما سفيان بيقول للفضيل ابن عياض لما راح يزوره وهو كان تعبان فبيقول له قل بفضل الله الفضيل يعني بيقول لسفيان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فسفيان بيقول له يا أبا علي والله لا نفرح أبدا حتى نأخذ دواء القرآن فنضعه على داء القلب فهيا هيا لأخذ الدواء من القرآن ويمكن شوية أنا مختلف ممكن أختلف شوية طبعا مش أنا يعني الواحد مش نفس المقام لكن لعل فات سفيان أن يقول حتى نأخذ شفاء القرآن فإن الله سماه شفاء لا دواء لأن الدواء ممكن يجيب الشفاء وممكن لا يأتي بالشفاء لكن الله سبحانه وتعالى وسم هذا الكتاب بالشفاء شفاء لما في الصدور فاحنا النهاردة عاوزين نقول للأوجاع والأسقام اللي في لأواء الحياة كفاية خلاص كفانا أوجاعا وأسقاما من لأواء الحياة إن شاء الله بالسلسلة ديت هنحاول بقدر الإمكان نعرض قلبنا لمركز القرآن اللي هو يكون مركز لحياة قلبنا من كل وجع نحاول بقدر الإمكان نتعافى من العثرات النهارية والليلية وإحنا بنتعرض لكتاب الله سبحانه وتعالى من الأنبياء اللي ابتلوا ابتلاء شديد جدا وكتير مننا ممكن لا ينتبه هو النبي اللي سمعناه النهاردة والإمام بيقرأ وهو آدم عليه السلام آدم ابتلي بلاء شديد جدا جدا قليل منا من ينتبه لبلاء آدم ايه بلاء سيدنا ادم ابتلي ادم ان هو نزل الى الارض سبحان الله هذا البلاء كان شديد جدا جدا ليه كان شديد جدا لان سيدنا ادم عليه السلام استوحش يا جماعه كان في الجنه كان في الجنه كان في الجنه اللي ربنا قال له ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى هو كان مستمتع بيها سبحان الله فحصل له فقد شديد جدا فخسر حاجة كبيرة قوي لكن سبحان الله بيعود بيعلمنا الوحي النهاردة إن الفرج بيجي الواحد النهاردة هو بيسمع الإمام وهو بيقرأ قول الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم يا الله وأنا من أولاد آدم فأنا أعرض نفسي لهذا التلقي فأنا أقول لربي يا رب أنا من ولد آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الكلمات اللي أخذها آدم واستعاد تاني رحلة السعادة وانشراح الصدور هي الكلمات اللي معانا أقوى وأبرك من الكلمات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على آدم إحنا في السلسلة ديت هنحاول بقدر الإمكان نعرض قلبنا لآيات ونقرب إن الآيات ديت قد إيه ممكن تسكننا نبحث عن آيات ومواضع معينة في القرآن دلنا الله سبحانه وتعالى على ما يسكن هذه الجراح وهنعرف كويس أو إن القرآن فعلا هو الحبل الممدود من السماء فإن أفلته فأنت ستصير متخبط في هذه الحياة القرآن هيكون الرئة الثالثة في اللي هتقدر تعيش بيها في دخان الحياة القاتم والأمور المكلومة التي تحيط بك من كل جانب لو مش معاك الرئة الثالثة ديت هتظل في حياة مضطربة بمادياتها هتلاقي دنيا بتربكك بالتغييرات بتاعتها فعشان كده احنا عاوزين ان نقرب من كل آية كل آية إن شاء الله هي برد وسلام لأهل الإيمان وأي طريق هتسلكه عشان تطلب الطمأنينة أفضل من طريق القرآن مش هتلاقي اللي هيطلب الطمأنينة من كتاب الله سيجدها جلية تنادي على نفسها سبحان الله فعشان كده احنا محتاجين ان احنا نعرض قلبنا لكتاب ربنا ونستمتع واحنا بنقرا عشان ندرك ان ربي لطيف لما يشاء لطيف بيك بيحبك وترى اختياراته ليك وهو بيختار ما يقدره عليك صدقني هتبعد عن الشقاء أو الشقاء سيرتحل شاء أم أبى أول ما تحس إن أنت مخاطب بالآيات ديت وتشعر تماما أن الله سبحانه وتعالى هذه الآيات ما أنزلها إلا رسائل إليك فأصدق مع الله وأقبل على القرآن سيقبل عليك هترتقي في الملكوت هتلاقي نفسك فعلا وانت ورا الإمام كأنك بتسمع تلاوة من قاعد انت كأنك فعلا بتسمعها في رحلة الإسراء كأنك قد امتطيت البراق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت بقى قاعد في ملكوت الجمال ده وعايش بين الينابيع الجميلة ديت وقاعد تتفيأ تحت الظلال يا رب أذقني لذة الأنس بكتابك قاعد ترتفع كده وتنتفع وتشعر كأن يعني كلام الله يدنو منك فتجد أن في القرآن سبحان الله مفتاح الخيرات تجد زي ما كان سفيان بيقول برضه من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن يعني ربنا يفتح عليك ويرزقك أعدى بمورد وإنك بتقب يعني سبحان الله الواحد لما بيشرب مية زمزم بيبقى فرحان قوي الواحد وهو ورا الإمام في صلاة التراويح هو بيشعر فعلا كأنه يريد أن يقبل كل حرف يسمعه يريد أن يحتضن كل كلمة يسمعها كأنه يشرب ماء كوثري مش ماء زمزمي الكون كله كتاب مقفول كل ما يحدث في الكون شيء مقفول كتاب الله هو المفتاح لهذا الكون عشان كده كل الطرق بدون القرآن مغلقة كل الحصون بدون القرآن مهددة ومهما ملكت ومهما أنجزت كل إنجازاتك التي بعيدة عن القرآن فليست شيء لا تعدها شيء اوعى تظن انك طول ما انت بعيد عن القرآن او تتعامل معاه التعامل المهمش انك لا لا لا انك هتبقى مسكن لا لا لا مستحيل عشان كده لابد ان احنا في السلسلة دي نحاول بقدر الامكان والله وبالله وتالله إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي يعني اقرأ وارتقي ورتل إن هو يوم القيامة يتقال لك أنت بتشعر بلذة أو ببعض معاني هذا الحديث في الدنيا أنت فعلا وأنت قاعد بتسمع بترتقي أما أن ترضى أن تكون الدنيا للناس ولك جنة عرضها السماوات والأرض ترضى بكده ولا ما ترضاش بكده الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا قيمة للدنيا ديت لو القلب متعلق بغير القرآن لكن أنت سبحان الله تعيش معاه لو حزن تتلو إن ابتهجت الواحد ومن أول ما بتسمع في الفاتحة النهاردة والإمام بيقرأ وبتسمع الحمد لله رب العالمين إن شاء الله يعني أنا مش عارف إزاي هخلص الفاتحة في رمضان في 15 مجلس يعني مستحيل الفاتحة تخلص في في أقل من 30 40 مجلس الفاتحة دي يا جماعة هي فاتحة الكون فاتحة القرآن فاتحة كل حاجة هي هتفتح بيها كل حاجة وأنت بتقرأ رب العالمين وبتسمع الحمد لله رب العالمين قد إيه إن الجملة ديت والآية ديت بتسكنك هنعرف الكلام ده كتير في الفاتحة في إن شاء الله في مجالس الربيع لكن خلينا نشير إشارات إن ما تسمع الحمد لله رب العالمين قلبك بيطمن يمتلئ بالبشر ليه؟ لأن اللي ليه اللي ليه أب بيحميه وبيربيه بيبقى مبسوط رغم إن هو هيفارقه بس مبسوط يقول لك بابا ومريحني والحمد لله بيصرف عليا وبتاع والكلام ده فكيف بمن كان له رب خالقه رازقه يربيه يدبر امره على الدوام رب العالمين رب العالمين رب العالمين يعني وكل ما سوى الله فهو من العالمين كل ما سوى الله من المخلوقين بقى حاجة فايتاك حاجة مضايقاك مرضك ده من العالمين الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره هو الذي ينميه في جسدك هو الذي يصرفه عنك فأنت بتحمد ربنا سبحانه وتعالى حتى الآيات اللي ممكن ظاهرها يكون فيها قدر من الإيه الخوف تجد إن الآية سبحان الله بلسم مالك يوم الدين مالك يوم الدين بلسم والله وسكينة ليه؟ دواء لكل مظلوم ومكلوم ومطارد ومحاصر كل واحد منتظر يوم القضاء رب منتظر حقه ربنا سبحانه وتعالى بيقول له مالك يوم الدين اللي هيقتص الشاء الجلحاء من الشاء القرناء اللي هيقتص الهرة حبست حتى ماتت آه لا ينصف آه من آه ظلم حاشاه سبحانه وتعالى حاشاه فالواحد سبحان الله لما يدرك المعنى ده فعلا بيدرك كويس قوي ان هو هو دي العروه الوثقى اللي احنا محتاجين نستمسك بيها هي قيمتك عند ربنا وتمكنك من السكينه بقدر تمكنك وقربك من هذا الكتاب كل غم عارض سبب الجفوه التي بينك وبين مصحفك كل غم بمعنى كل غم فقعد الوصال هيا قعد الوصال تهنأ بالجمال قيمتك بمقدار تلاوتك ولو القلب تخلى عن القرآن فاته الشرف عشان كده واحنا لما تيجي في دعاء القنوت وتقول تولني في من توليت انت محتاج انك فعلا تدرك ان ال... انت محتاج ان ربنا يتولاك ومن أعلى وأجمل مؤشرات أن ربنا يتولاك الله ولي الذين آمنوا إني اختارك فتستمع وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع النهاردة سبحان الله من استمع رمضان لما بتستمع للرواية فيه اللي هي القرآن يعني سبحان الله بترزق مقام الرعاية تاخد هدوء كده ويحصل لك سيماء و في شعور مختلف تماما بيحصل لك أجمل سيمة على وجه الأرض يعني أجمل سمت هم سمت حملة القرآن ليه؟ لأنه بيحمل في جوفه أطهر وأنقى وأقدس وأجمل وأزكى كلام في الوجود مستحيل مستحيل مستحيل القرآن لو تفقهه العبد من هزم من كان له متدبرة وما ارتجف من كان به متدثرة مستحيل انك انت تكون متدثر بالقرآن ولا ولا أو تنكسر من كسر من كان له وبه منتصرة مستحيل سيدنا داود كان بيرتل بصوته الشجي العذب الندي كلمات الله سبحانه وتعالى فقال يا جبال أوبي معه والطير وأكرمه وألن له الحديد أنت برضه وأنت بترتل القرآن الله سيلين لك القاسي وهيهبك كرم يدهشك ألم يقل الله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم هو الكريم لكن لما ذكر القراءة بالقراءة الوحيية جاء بصيغة المبالغة الأكرم فيا لدهشة القلب غيث مدرار ينتظرك عشان كده احنا لينا موعد مع معراج السكينة ومعراج الوصول واللي هيوصل هيدخل لأن المعراج ده الأسانسير فمن رزقه معراج الوصول أكرمه بالدخول ولا بد فاحنا عاوزين نعيش في السلسلة ديت ونعرض قلبنا لكلام ربنا قرآن شفاء القلوب من أدوائها وراحتها من تعبها عشان كده مش عاوزين ننسى كلام سفيان عشان نعرض ليه القلب لهذا الكلام المبارك كان في سورة طه ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ملمح جميل جدا عشان نفهم عمق السلسلة دي إن شاء الله قال لآدم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى يبقى أنا لو خرجت من الجنة هيحصل لي إيه؟ شقاء ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نوع من أنواع الشقاء إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى يعني في الجنة أنت مش هتجوع مفيش جوع مفيش حر مفيش عطش مفيش عري ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فحصل ما حصل وجت رحلة الهبوط فقال الله سبحانه وتعالى اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو شوفوا الجمال فإما يأتينكم مني هدى الهدى منه مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى اربط هنا ولا يشقى بقوله فتشقى كأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم وهبط آدم من الجنة واستوحش كان سعيد هناك فأعطاه الله شيء يسليه ويبعده عن الشقاء قال له خد ده هيعيشك الجنة إلى الجنة القلبية وجنة الصدر إلى أن تعيش الجنة المكانية فأنت يا آدم خد معاك جنة العرفان إلى أن تعود مرة أخرى إلى جنة الرضوان لو عاوز تكمل الشعور ده يا آدم فمعك الجنة ولذلك في سورة طه بدايتها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما فيش شقاء مع القرآن هتزهر حدائقك ولا بد لازم تبقى عارف كويس قوي إن أمنياتك الصائمة والله هتفطر الحدائق ستزهر والأشجار ستثمر خلاص هانت كلها أوقات بسيطة خالص وفسيح أخضر واسع ينتظرك لا قيد في حضرة كلام الوهاب إذ ويفعل الله ما يشاء فإحنا عاوزين نقرب لأن كلام ربنا فيه الشفاء إذا وعد وفى وإذا أعطى أدهش فاخل عنك همومك إنك بالوادي المقدس إنك بوادي الإجابة إحنا عاوزين نعيش مع مواساة وسكينة القرآن عاوزين نعيش مع جمال كل آية في القرآن كل آية في القرآن هتلاقوها بلسم ما الواحد وهو بيقرأ اهدنا الصراط المستقيم وبيسمع يقول يا على السكينة اللي ممكن تجي لك ربنا سبحانه وتعالى يعلم إنك محتاج هداية في كل تفاصيلك في كل أوقات حياتك ده أعلى دعاء أنت محتاجه لكن أنت ممكن تنسى أنت ممكن ما تاخدش بالك فأوجبه عليك إنك تكرره لأن حظ العبد من نعيم الهداية ونعيم الجنان الجنة العرفان وجنة الرضوان الجنة اللي في الدنيا والجنة في الآخرة على قدر هدايته في الدار دي على قدر الهداية فربنا سبحانه وتعالى من البداية خالص بيرزقك هذا التوفيق يا سلام على ألف لام ميم في سورة البقرة ألف حتى الحرف سبحان الله بداية القرآن بعد الفاتحة الألف الألف ده حرف مستقيم من بين بقية سائر الحروف حرف مستقيم صح فكأنك من البداية داخل بتفاؤل إنك مع الكتاب ده حياتك هتكون مستقيمة من بين سائر الناس خليك بس مع مع العمق ده ذلك الكتاب يا سلام الكتاب انت من امه النبي صلى الله عليه وسلم القران بيسكنك وبيخليك تفتخر وبيخليك عندك هدوء عالي قوي وانك تكون مبسوط ليه انك ميزك ان ربنا سبحانه وتعالى ميزك ميزك انك الكتاب ده تميز عن كل كتب الدنيا وعلى كل كتاب ربنا نزله من السماء فده شرف عالي جدا جدا فيا بختك انك معاك الكتاب ده يا سيدي وقاعد بتسمع النهارده قاعد بتسمع وان ربنا سبحانه وتعالى مانن عليك فتشعر بايه يا انا يا رب انا ويا سلام عما تسمع والذين يؤمنون بما انزل اليك وما أنزل من قبلك طب ما أنزل وخلاص لا يقدم الإيمان بالكتاب على سائر الكتب التانية لعظمة لعظمة القرآن فأنت تتبسط أكتر إنك معاك حاجة هي الحاجة المقدمة أنت لازم تكون دايما بتلتقط مطمئنات القرآن مهدئات القرآن حتى تعزية القرآن حتى طريقة الدفاع الله يستهزئ بهم يا ربنا يتولى معركة يراد بها أنت في معركة في ناس بتفكر ليل نهار فيك أنت الله سبحانه وتعالى من باب شرف أن هو شرفك بالاصطفاء سبحانه وتعالى هو بنفسه الأعلى يتولى أن يدفع عنك ويدافع عنك عشان كده احنا نتمنى من السلسلة ديت فعلا نكون حاسين ان احنا فوق قوي ان احنا نكون فوق لا مكاننا في مكان تاني خالص و ان القران في الوقت اللي احنا فيه ده ان شاء الله ربنا هيعنا وهيخلينا في حتة تانية خالص ليه؟ لأن ربنا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هيهديك هيهدي المؤمن في المحن بتاعته هيهديه في بلاياه هيهديه في الفقد هيهديه في المرض هيهديه في الكبد في جميع الظروف بتاعته في البلاءات بتاعته ليه أثر عجيب جدا على قلبك ليه أثر عميق ليه سلطان على نفسك ليه أثر في التغيير طب يا رب أنا عندي مشكلة طب أنا عاوز أرضيك طب أعمل إيه القرآن هيقول لك الطريق إزاي أي قلب مكلوم أي قلب متعب أي قلب جريح أي قلب فاقد أي قلب مريض أي أي قلب حزين مهموم أبشر أنت مع الوابل المعنى ده لما تدركه صدقني هتدخل على القرآن مهما بحثت بقى على أي حاجة تطمنك مستحيل هتبقى زي القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا مش هتلاقي حاجة تطمنك ولا حاجة تعزيك ولا حاجة تسليك ولا حاجة تنعش العقل والروح مثل القرآن لأن ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك هو اللي اتكلم بيه وسبحان الله حتى أدق آلامك هتلاقي القرآن بيتكلم عنها وهيسكنها لك ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب ولا مخمصة في سبيل حتى أدق الآلام بيصفها القرآن يصف همومك بيصف أحزانك بيصف الظمأ بيصف التعب يصف الدموع بيصف الضيق الضيق آه وضاقت عليكم الأرض بما رحبت فلما تلاقي القرآن بيذكر أحزانك بأدق التفاصيل لا ده أنت لازم بقى تحس بالسكينة تقول لي أنا مش قلقان إيه اللي قلقني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أنا كان نفسي إن أنا أعلق في السلسلة ديت على فرج الله سبحانه وتعالى على الأنبياء من الملمح ده نشوف كده الأنبياء في القرآن وربنا فرج عنه بلاءاتهم كانت عاملة إزاي لأن بلاءات الأنبياء كبيرة جدا بس إحنا نعرف الخير يعني إيه بنعرف الحاجة الظاهرة بس لكن هم من جوه لا ابتلوا ابتلاء شديد جدا يعني يعقوب كان مع أهله وأسرته وأقرب الناس ليه واللي يعرفه معاناته ومع ذلك بيقول لهم لما اتكلم معاهم بيقولوا له ايه تالله انك لفي ضلالك القديم كل الناس اللي حواليك مش هيفهموك لكن القرآن سبحانه وتعالى كلام الملك كلام الملك سبحانه وتعالى لا ربنا سبحانه وتعالى يهدئ هذا القلب أتمنى في السلسلة ديت إن إحنا نكون عارفين كويس أوي إن رحلتنا مع الآلام هي رحلة حتمية كده كده في كبد للحياة من يوم طالما احنا هبطنا إلى الأرض ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد الأصل إن الإنسان ملي في الدنيا دي مليانة كبد طب أنا محتاج في حاجة تنتشلني الحاجة اللي هتنتشلك دي كان من رحمة ربنا إن في حاجة تكون غير مخلوقة ليه؟ ما أنا مش هينفع اللي يهديني واحد زي زيه هو أصلا حزين بيهدي حزين هو مريض بيهدي مريض ما كلنا إيه محصلين زينا زي بعض احنا خلاص امشاج نبتليه كلنا زي بعض فاحنا محتاجين حاجة من برانا هي اللي هتهدينا اه والله فاحنا محتاجين بقى الحاجة دي هتكون ايه القرآن عشان كده احنا محتاجين في السلسلة ديت نشوف القرآن عشان لما نبتلى او نكون عنده احنا في كبد الحياة كلنا مبتلين بالمناسبة يعني كلنا داخلين في اختبار الغني مختبر والفقير مختبر وال... فالحاجات ديت هنتعامل معاها ازاي عشان ربنا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن عمل في الآلام في المتاعب عند الفقد عند أبواب العمليات عند الجراح عند السهر عند فقد الأحبة عند القيام على القبور عند ذهاب الأحبة من بين أيدينا أنت هتعمل إيه؟ كل مصيبة بتمر عليك هتعمل معاها إيه؟ القرآن هيسكنك إزاي؟ فأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح علي وعليكم إحنا نتكلم بإسهاب في السلسلة ديت واحنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالسكينة ويمن علينا بالطمأنينة ويمن علينا بالفرح فهنحاول في السلسلة ديت نعلق على بعض الآيات في كل يوم هنختار بعض المواضع الآيات وهحاول أكثف إن يكون مرتبطة بدعاء ونشوف قد إيه إن الدعاء ده بيسكن قد إيه إن الآية ديت كأنها رقية للسكينة كأن الآية ديت لو وضعتها على قلبك مسحت على هذا الصدر مسحة مليئة بالطمأنينة ومليئة بالهداية ومليئة بالتوفيق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم لهذا النعيم اللي احنا زي ما هنخش الجنة هنسمع يا أهل الجنة إن لكم أن تسعدوا فلا تحزنوا أبدا عاوز أقول لكم إن أنتوا وأنتوا في رمضان بتعرضوا قلبكم للقرآن هتسمعوا النداء ده إن لكم أن تسعدوا أن تسكنوا أن تطمئنوا أن تؤمنوا أن تسلموا فلا تحزنوا أبدا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خلاص يا جماعة الباب ده مهم جدا اللي لما نخش الجنة هنقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ده ديت الجنة المكانية الجنة بتاعت دار الآخرة والجنة الحياتية اللي في الدنيا برضه في ناس كتير مننا عايشين المعنى دوت وربنا ذكر لينا كتير من النماذج اللي في القرآن عاشت المعنى ده فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم ويجعلني وإياكم ممن جزاهم بما صبروا جنة وحريرا سبحان الله حتى الحرير لما ربنا ذكره ذكر جزاء للي صبروا الحرير ده حاجة إيه؟ حرير صح؟ عشان خشونة الدنيا خشونة الدنيا ربنا سبحانه وتعالى جاب لهم حاجة نعمة حتى وهو بيذكر هذه الأمور نعم فخلونا إن شاء الله نعيش مع سكينة الوحي في سلسلة جنة بربوة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدئنا وينقينا ويرفعنا ويدفع بنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من من يفرح بكتاب الله وأن يفرح غيره بكتاب الله وأن يمسكنا كتاب الله وأن يستعملنا في تمسيك غيرنا بكتاب ربنا جل وعلا طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم ورزقني الله وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم